قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده ثم أما بعد أحد السلف كان قايم الليل ولما طول في قيام الليل نزل يسجد نام وهو ساجد فنام شاف رؤية شاف واحدة بتركله برجلها وبتقول له حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور حبيبي أتنام والله ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم ياه يا جماعة حبيبي مش دي الكلمة اللي الشباب بيلف وبيتعب وبيطلع عينيه عشان يسمع الكلمة دي في الآخر من حد مش دي الكلمة اللي البنات نفسها إنها تسمعها من حد حبيبي سمع الكلمة دي الله أكبر لا دفع قايمة ولا مهر ولا شبكة ولا مؤخر الله أكبر سمع كلمة حبيبي وخد بالك لما في الدنيا بعد التعب الرهيب بيتقال لك حبيبي زي ما اتقالت لك سهل تتقال لغيرك إنما دي بتقول لك حبيبي ليك أنت بس ومش هتقولها لحد تاني خالص حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور ومين اللي بيقولها لك جمالها شكلها إيه ده اسمها حور الحور العين كلمة حور دي جاية من الحور يا جماعة الحور شدة البياض شدة بياض اللون شدة جمال العين الحور اللي هو الميل الشوق الرهيب في القلب إليك الحور له معاني كتير جدا في اللغة بتجيب لك كل المعاني الحور بتجيب لك كل المعاني بتاعت جمالها من ضمن الحور الحيرة انك تحتار في جمال ملامحها ملمح ملمح ما انتش لاقي ملمح الا تحفة معجزة في الجمال كفاية البق بس كفاية الثغر بس الضحكة تنور سماء الجنة كلها الريق لو تفلت في البحر تخليه عذب تخيل الجمال بس الصوت بتاعها اجمل من اجمل صوت سمعته في حياتك عايزين نتكلم الليلة يا جماعة عن ارض الحب نعيم من ضمن نعيم الجنة اللي نادر ان احنا نتكلم عليه قليل جدا اما تلاقي حد يتكلم عن نوع من انواع نعيم الجنة اسمه نعيم الحب انت جربت ان كل اصحابك يحبوك جربت انك تتجوز واحدة بتحبك حب رهيب جربت ان طوب الارض يحبك جربت انك تعيش في مكان كل الناس بتحبك وربنا بيحبك واصحابك بيحبوك تجرب ايه هي دي الجنة يا جماعة ارض الحب وفي عذاب رهيب في النار غير عذاب الالام بتاعت النار اسمه عذاب الكره ارض الحب ارض كلها علاقات حب رهيبه اول حب هنتكلم عنه حب مراتك ليك وحب جوزك ليكي حب مراتك انت متخيل بتحبك قد ايه قاصرات الطرف قاصرات الطرف يعني من هيام قلبها بيك قاعده تبص لك مش قادره تشيل عينها من عليك في الدنيا لو شاب قاعد في محاضره ولقى بنت بتبص له هيقع من طوله ولو لقاها مركزه معاه ممكن يحصل له فيها حاجه تخيل بقى جمال زي ده وبتبص لك ومركزه من كتر حبها ليك يسقون من رحيق مختوم تيجي تمد ايدك تشرب لا انا اللي هشربها لك بايديا من كتر حبها ليك لما تروح وترجع تقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا على طول مشتاقه لك على طول بتشوفك اجمل مما مما كنت عليه من كتر حبها ليك ومن كتر مبارة ريق عربا اترابا عرب يا جماعه يعني بتعرف تقول كلام حب وكلام غرام اجمل من كل اللي اتقال في جوابات الحب وافلام الحب واغاني الحب واشعار الحب حب رهيب في قلبها ليك وحب رهيب في قلبه ليكي يسقون برضه بيسقيكي بايديه ولما يشوفك يقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا على طول في عينيه جميله على طول مبهور بكل حاجه من جمالك انتوا متخيلين الحب الرهيب ده وانتوا قاعدين انتوا الاثنين على ضفاف نهر الكوثر على ضفاف قصر انت خدته بال 12 ركعه سنه اللي كنت بتصليهم كل يوم وانتوا الاثنين اتقابلتوا لانكم كنتوا الاثنين صوامين قوامين فربنا جمعكم مع بعض وقاعدين قدامكم انواع فاكهه 100 نوع فاكهه كل نوع الثمره اللي فيه طعم غير التاني وقدامكم عصير اناناس بمزاج التسنيم وهي بتبص لك عينيها عليك وبترفع كوبايه العصير بتشربها لك في بقك وتبص يمين تيجي تبص لها تلاقي عينيها عليك بكل حب وبتقول لك اشرب يا حبيبي الحب الرهيب ده يا جماعه نضيعه ليه ده ده علاقه واحده من علاقات الحب في الجنه علاقه واحده بس في الدنيا في الدنيا الشباب اللي بيحبوا البنات بتحبها بتحبها لو بتحبها خاف على نفسك لانك بتحرم نفسك من حب الاخره كده بتحبها خاف عليها لانك لو شفتها عربيه فرمتها وقطعتها يا نهار ابيض ما اقدرش انت هتخليها يحصل فيها اكتر في جهنم والعياذ بالله لو بتحبها ولو عايزها سيبها ازاي لانها مش في ايد نفسها ولا في ايد ده في ايد ربنا اتقي ربنا فيها وربنا يجيبها لك في الحلال ان شاء الله ان ربنا اراد يا بنتي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ده اختيارك لنفسك ما تعرفيش اختيار ربنا ليكي لو سبتيه في الح... ربنا هيجيب لك في الحلال اللي اللي احسن منه الف مره او هيجيبهولك في الحلال وتبقى انت ما عصيتش ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه كما تدين تدان انت الوقت واقف معاها بتكلمها ماسك ايديها في نفس اللحظه في مكان تاني زوجة المستقبل واقفه مع واحد تاني بيقول لها نفس الكلام وماسك ايديها نفس المسكه إيه انت بتقول ايه لا هو ده الواقع كما تدين تدان ده دين سلف ودين وبيترد من عرضك زي ما انت خدته من عرض الناس انت ده احنا ما بنتكلمش في حاجه ده احنا علاقه ما فيش فيها اي حاجه الارض اللي انت واقف عليها هتشهد ليك ولا عليك يوم القيامه ملك يمين بيكتب حسنات وملك شمال بيكتب سيئات اللي هيكتب وقفتك ملك اليمين ولا ملك الشمال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه الوقت ووقف قدامك هتقول له ده حبيبتي دي صاحبتي هتقول له ده زميلي ده حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لو ملك الموت نزل دلوقتي هتتمنى انك كنت تقف معاها ولا انك انت كنت دلوقتي بتقرا قران ولا كنت في الجامع ولا كنت انت هتتمنى ايه ساعتها يا جماعه اذا كان ربنا حرم عليك انك تبص لها هيحللك انك انت تقف معاها لازم تسيبيه لازم تسيبيه قولي له انا ممكن اخسر اي حاجه عشانك الا ربنا الا ربنا والا اخرتي ما اخسرهاش ابدا عشانك لازم تسيبها قول لها عذرا عرفت ربي خلاص عرفت ربنا تخيل يوم القيامه انت النهارده هي احسن واحده نفسك تشوفها يوم القيامه اخر واحده تتمنى تشوفها يوم القيامه وهي بيتحقق معاها انت في تقرير اترفع عنك انك كنت ماشيه مع واحد في الدنيا انا ده هو اللي ضحك عليا روح ياتيه انت عارف انها بتدور عليك في ارض المحشر وهي بتجري بجنون بتدور عليك عشان تتهمها فيك وانت بتهرب منها وفجاه يتقبض عليك ايه انت مستدعى مستدعى ليه عشان صحيفتي لا ده موضوع تاني انت مستدعى في موضوع تاني وانت رايح يا ترى اي مصيبه من المصايب اللي عملتها اول ما تشوفها من بعيد هو انت يا دي اليوم يا نهار ابيض اول ما تشوفها يا رب هي اللي ضحكت عليا يا رب هو اللي ضحك عليا يبدا الاشتباك بالايدي بعد الحب والغرام والجوابات والشعر يبدا الاشتباك بالايدي لغايه الملائكه ما تقول لكم مكانكم كل واحد مكانه فزيلنا بينهم ويتفضل الاشتباك بينك وبينها ويبدا التلاعن والسباب بينكم وبين بعض لغايه ما تتراءى النار واصروا الندامه لما راوا العذاب كل واحد يسكت ويبدا كل واحد يبكي على نفسه ويتحسر على اللي هو ضيعه بتحبيه عايزه ده اه كنت بحبه يا رب كنت بتحبيه بس حب حرام قائم على اساس حرام هو ده عاقبته في الاخره كنت بتحبها حب حرام قائم على اساس حرام هو ده عاقبته في الاخره لحظه البعث وانت طالع من تحت التراب وشايف الظلام الرهيب عاوز تمشي معاها امشي معاها بس لو هتحميك من عذاب ربنا يوميها عايزه تمشي معاها امشي معاها بس لو يحميكي من عذاب ربنا يوميها ومش هيقدمك قربان فداء عشان ينجو هو وانت اللي تروح النار يا جماعه حب الدنيا ده بيضيع مننا علاقه الحب الرهيبه في الاخره دي علاقه حب من علاقات الحب في الجنه الحب الثاني في ارض الحب لا الحب الاولاني الحب الكبير الحب العظيم حب الله حب ربنا ليك وحبك لربنا علاقه حب رهيب يا جماعه تخيل لو انت الصبح لقيت الباب بيخبط عليك جواب حد باعت لك بحبك يا ده انت تقع من طولك فيها طب تخيل ده وده من ربنا لو الرساله دي من ربنا يا ما بعتها لك يا ما بعت لك رسائل رحمه ورسائل حب وانت اللي ما انتش انت اللي قلبك حجر شوف حب ربنا للعبد المؤمن في الدنيا احنا لسه يا جماعه ما قلناش الحب اللي في الجنه في الدنيا تخيل حبه في الدنيا يقول يا جبريل استدعاء لاعظم ملك في السماوات كلها جبريل لبيك يا رب اني احب فلان ربنا يع... ربنا يفعل كل هذا عشان بيحبك انت فاحبه جبريل يقول لاهل السماوات ان الله يحب فلانه فاحبوها يوضع لها القبول في الارض بعد ما كنت تتمنى عريس يجي لك مليون واحد من غير ما يعرفوك كله بيحبك كله مشتاق ان هو يجي يعني تخيل ان كل الناس تحبك كل الناس تشتاق اليك يا ده حب ربنا اذا احب الله عبدا لم يعذبه ما يعذبكش يبقى سمعك يبقى بصرك يبقى قلبك يبقى ايدك يبقى رجلك يسددك ويوفقك ويبصرك ويسمعك كل خير في حياتك ويوجهك لكل خير ده ده حبه ليك في الدنيا امال حب الجنه يبقى شكله ايه وحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى في ناس من حب الله يا جماعه سهره الليل في قيام الليل مش قادره من اللي قلبها تجاه حب الله في ناس من حب الله كتبت رسائل حب لله بدمها عبد الله بن جحش والصحابي اللي قال اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى في ناس من حب الله كتبت شعر ربنا شعر لله من حب الله عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحبه في ناس في واحدة من حب ربنا كانت امرأة شديد فاتنة الجمال شديدة الجمال قعدت تبكي من الشوق إلى الله الطبيب قال لها تتعمي من البكاء قالت لبكائي شوقا إلى الله أحب إلي من بصري المرأة اللي قالت أين بيت ربي أين بيت ربي دلوه على الكعبة قالت هذا بيت ربي حطت خدها على الكعبة ماتت ومن الحب ما قتل يا جماعه اللي كتبوا رسائل حب لربنا بدموعهم الفياضه اذا خلقوا اللي هو يا- إذ- فاضت اعينهم من الدمع يعني لما يخلوا بانفسهم سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ففاضت فيضان حب طلع فيضان دموع على العين الرسول يقول للسيدة عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي مش قادر الليلة مش عايز مخلوق سيبيني أنا وربنا سبحانه وتعالى في خلوة مع الله حب الله سيدنا يوسف لما حب السجن عشان ربنا يا رب أنا عشان أغير حياتك يا رب يا رب أنا عشان أغير حي... عشانك أغير حياتي يا رب أسيب كل الذنوب عشانك يا رب بس أنت ترضى يا رب وكل ده حب المؤمن لله في ال- في الدنيا امال حبه في الجنه تخيل بس الحب اللي في منظر نظر المؤمن لله يوم القيامه في الجنه متخيل الى ربها ناظره اول ما يشوف ربنا سبحانه وتعالى النظر هو تقليب البصر في الشيء انك انت قاعد مشدوه ايه الجمال ده ايه الجلال ده ايه النور ده ايه العظ ايه يا رب ده يا رب ايه يا رب الجمال ده يا رب الى ربها ناظره من كتر الحب مش قادر وربنا يقول له تمنى يا عبدي شوف الحب بتاع ربنا ليه شوف ربنا بيتمنى تتمنى ايه ده انت يا رب انت انت الجنه يا رب انا وانا بنظر لك اتمنى حاجه انا مش عايز حاجه يا رب رضيت يا رب ربنا بحب يقول له الا تذكر كذا الا تذكر كذا الا تريد كذا طب مش عايز ده طب مش عايز ده طب مش عايز ده خد يا عبدي خد كل اللي انت شوف الحب يا جماعه شوفوا لقاء الحب الرهيب تضيع الحب ده ليه تضيعه ليه لو حبيت الدنيا هتعرف تحب مش هيبقى في قلبك مكان لربنا حبيت الدنيا لو الشا... اللي اللي قاعد يجمع الفلوس من حرام ومن حلال وفي الاخر راح حطها في بنك في سويسرا بيتقفل الخزنه ببصمه الصوت بتاع- بتاعته ما حدش يقدر يفتحه غير لما ببصمه الصوت بتاعته جه بلده جاله سرطان في الحنجره ضاع عليه كل المال ما قدرش حتى يستفيد من ماله في علاج نفسه والعياذ بالله متخيلين يا جماعه ايميل اللبناني عليه من الله ما يستحقه لما كان ده من المليارديرات اللي ميتين قريب لما كان يجتمع مع اصحابه ويشربوا خمره وجاب افخم سيراميك وافخم رخام وعمل لنفسه مقبره وقال لهم لما اموت واتدفن هنا تعالوا اشربوا خمره هنا هقوم واشرب معاكم ومره وهو راجع لبنان تتحطم الطياره في البحر المتوسط تسقط حتى هذه اللحظه ما لقوش جثته اللي يورثه بنته تموت يورثه حفيدته تموت مفيش غير كلبها كلب يورثه كل شقة عمره ده كلب كان بيسعى عشان كلب تخيلوا يا جماعة عشان عشان ايه واحد صاحبي كان بنت كاتباله واحد زمان يعني قبل ما يتوب كانت كاتباله على 20 جنيه بحبك وقطعتها وادت له نصها قال لي الحمد لله قلت له ايه قال لي الارقام بتاعت ال 20 جنيه في النص اللي ادتهولي عشان اعرف اغيرها من البنك ياه هو ده اللي بيحب الدنيا هي دي اخرته لو شاب بيحب بنت وهي بتحب البدنجان يلبس لها بدله بدنجاني ويحط بدل اللمط في النجفه بدنجان وحياته كلها تبقى بدنجان في بدنجان يا اخوانا اللي, اللي بيقول عشانك يا دنيا احنا عشان عشانك يا رب عشانك يا رب نعمل ايه انما عشان الدنيا عشان الدنيا الممثل العندليب اللي كان يتقيأ دمه ويدخل يغني من حب الدنيا ومن حب الغناء اللي لما اترمى بالطماطم في اول حياته كمل وغنى الممثل المغنيه العظيمه الاسطوره بتاعت القرن اللي فات اللي لما جالها مرض في رقبتها في الغده دهيت قالوا لها ممكن ياثر على صوتها لو عملت العمليه ولو ما عملتهاش ممكن تموت اثرت انها ممكن تموت بس صوتها ما يتاثرش الممثل اللي خد جايزه عالميه بس كان وزنه ما يناسبش ان هو يطلع في الحفله يستلم الجايزه قعد اسبوع عايش على الخاص بيشتغل 15 ساعه في اليوم عشان الغنى بتاعه الممثل اللي قالوا له هتأدي دور اهتم وهنعمل لك حاجه صناعيه كانك اهتم قال لهم ليه كسر سنتين زي ما ابو عبيده بن الجراح كسر سنتين وهو بيطلع الحديد من وش النبي عليه الصلاه والسلام تخيلوا يا جماعه كسر سنتين عشان التمثيل متخيلين الممثله اللي راحت العنايه مركزه في رمضان من كتر الاجهاد في التمثيل الممثله اللي كانت هتغرق وهي بتصور مشهد في النيل المغني الممثل كل شهداء المسرح اللي اتحرق بيهم المسرح هم بيمثلوا الفنان اللي دفع 50000 جنيه يروح يحج على عرفه وبيعملوا معاه حوار في التلفزيون قال لهم انا بدعي للسينما المصريه دفع 50000 جنيه عشان الدنيا اوعى اوعى تخسر ربنا اوعى تخسر حب ربنا الحب الثالث اللي في الجنه العظيم حب الاصحاب مع بعض متكئين عليها متقابلين في وش بعض بيحبوا بعض مش قادرين يسيبوا بعض يتنازعون فيها كاسا هات لا هات لا خد يفجرونها تفجيرا في نعيم رهيب بيجروا ورا حفلات ورحلات ومتع ومباهج انما في الدنيا صحوبيات الدنيا اخبارها ايه بيحسدوا على بعض وبيحقدوا على بعض واول ما يمشي صاحبهم يتريقوا عليه ولو الدنيا جت تتفرق ما بينهم وبين بعض خلاص دخلوا كليات مختلفه ولو بنت دخلت بينهم تقطع ما بينهم وبين بعض ارض الحب يا جماعه اللي هي الجنه يا جماعه ما تضيعوش علاقات الحب الرهيبه اللي في الجنه انما النار ارض الكره ارض الكره العاصي اللي فيها كل شيء بيكرهه ربنا بيكرهه لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم الرسول بيكرهه سحقا سحقا الملائكه بتكرهه تناديه باقبح اسمائه اللي لو كان حد كلمه بقى في الدنيا كان يضربه النار بتكرهه ان جهنم كانت مرصاده تقعد تترصد له وهو ماشي لغايه ما ترصده وبعد كده تبدا تصفر لما من بعيد اذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا عشان توريهم الزفير والحر بتاعها لما يقرب يطلع منها لسان لهب ياخده لما يجي جنبها تشهق عشان تبلعه لما يتحط جواها تحطم وبعدها هل من مزيد اللي بعده يا رب انا عبدت انا عايز اعبدك يا رب انا عايز اعبدك بان انا احطم اي واحد عصاك يا رب نفسه بتكرهه لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم جوارحه بتكرهه ايده تشهد عليه بجرايم توديه في جهنم هو انت لو واحد شهد عليك بجريمه توديك خمس سنين سجن يبقى بيحبك طب لما ايدك تشهد عليك شهاده توديك فيها جهنم يبقى ايدك بتحبك رجليه تشهد عليه عينيه تشهد عليه جسمه كله بيكرهه لانه عصى ربنا سبحانه وتعالى حبيبته اللي كان بيحبها بتكرهه الايه الرهيبه وامراته حماله الحطب ابو لهب وهو بيتعذب في نار جهنم اللي بيشيل الجمر اللي بيتشوي بيه مراته بتروح تشيل الحطب ويتشوى جسمه وهي شايلاه وتروح له عشان يتشوى بيه دي نهايه الحب اللي كان بينهم والعياذ بالله الشله بتكرهه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو عداء رهيب اهل النار بيكرهوه ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين إيه اللي يوصلك لكده اللي يوصل العبد المكان ربنا بيكرهه والنار بتكرهه وخزنه النار والملائكه بتعذبه وهي بتكرهه وجسمه بيتعذب وهو بيكرهه ونفسه بتكرهه وبيكره نفسه ومقفول عليه تابوت جمر والعياذ بالله والرسول بيكرهه والمؤمنين بيكرهوه وكل اهل النار اللي حواليه بيكرهوه ايه اللي يوصلك لكده ادي يا جماعه ارض الحب الحب وادي ارض الكره تختاروا ايه يا جماعه تختاروا ايه عشان كده درس الليله ده من اول علاقه الحب الرهيبه بينك وبين مراتك وبينك وبين جوزك والحب الرهيب طوب الارض بيحبك في الجنه ربنا بيحبك الملائكه بتحبك وانت بتحبها علاقات رهيبه الرسول بيحبك وانت بتحبه عليه الصلاه والسلام كل حاجه كل حاجه حب رهيب ارض مليانه علاقات عاطفيه رهيبه كميه طوفان الحب اللي فيها لا توصف ايه اللي يخليك تضيع كل ده قبل ما اسيبكم يا شباب في توصيه الرسول عليه السلام لما اتكلم عن الجنه مع الصحابه ختم بايه قال لهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الجنه يا رب طمعانين في رحمتك يا رب طمعانين في معيتك يا رب طمعانين في فردوسك يا رب خوفا خايفين من نهارك ومن عذابك اللي خايف يقوم الليل اللي طمعان في الجنة تمنها قيام الليل اللي عايز يحب مراته حبيبته في الجنة تمنه قيام الليل اللي عايز حب الله وحب رسول الله وحب ملائكة الله اللي عايز الحب الرهيب وحب اصحابه تمنه قيام الليل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم ربنا اخفى حتى عن الملائكة من قرة اعين تخلي عينيك تذوب من كتر الفرح جزاء بما كانوا يعملون يا اخوانا يا جماعه ارض الحب مستنياكوا ارض الحب بتناديكي ارض الحب مستنياك يا ترى هي مشتاقه لمين فينا يا ترى شوقها لينا قد ايه واحنا شوقنا ليها قد ايه التوصيه الثانيه ان المؤمن همه بالليل انه يقول يا رب الجنه يا رب الجنه يا رب وبالنهار انه يوصل الناس ليها عايزين يا جماعه نعمل حاجه بقى يا شباب احنا بنتكلم اتكلمنا كتير عايزين نعمل حاجه بقى عايزين نعمل حاجه ندخل الناس بيها في رحمه ربنا عايزين نعمل حاجه لغير المسلمين يدخلوا الجنه اشمعنى المسلم اشمعنى هنتسال والله العظيم اتبرعوا على قد ما تقدروا شاركوهم بمجهودكم عايزين ننقذ الناس من النار عايزين ندخل الناس الجنه لو واحد دخل الجنه بسببك يبقى كتب لك الجنه معاه باذن الله سبحانه وتعالى اتفقنا يا رجاله ارض الحب يا جماعه اللي نفسنا كلنا نتقابل فيها باذن الله سبحانه وتعالى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب اللهم انا نسالك بشرى الدنيا والاخره اللهم انا نسالك نسألك بشرى الدنيا والآخرة اللهم ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك افتح على قلوبنا بالإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اهد غير المسلمين اهد غير المسلمين اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين اللهم اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا السؤال